أما الله الصابرين والغافرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائما متلازما إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس السادس والعشرون في شهرنا بأحاديث صحيح البخاري للإمام آه، البخاري رضي الله عنه من كتاب فتح الباري ابن حجر العقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم الصحابة والذين نقلوا لنا ما قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. إياك هذه الجلسة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا جميعا في ميزان حسناتنا ندعو الله عز وجل عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة اللهم اجعل لنا يومنا هذا يوما فيه كله حسنات يا رب العالمين واجعل ليلتنا هذه من التي ختمت لنا بها خير أعمالنا بحسنات يا أكرم الأكرمين اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا يا ربنا تقريبا ولا محروما لا تجعل لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أسعدته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا أزهدته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا تركته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسجونا إلا كففت أسره ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد هديته اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها اللهم من اراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم من اراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه اليه اللهم اشرح صدورنا يسر امورنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا او يقيننا احسن خلاصنا بلغنا مما يرضيك امالنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا نعوذ بك يا ربنا من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه مع الابرار بفضلك وجودك يا عزيز يا غفار اللهم اخرج عن بيوتنا شياطين الانس والجن واخرج عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن ول امورنا خيارنا لا تول امورنا شرارنا اصلح يا رب احوالنا وكلنا منك بخاتمه السعاده اجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والحقنا بهم على خير يا رب العالمين اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم تفرح فينا اللهم اورثنا حوضا واحفظنا تحت لوائه واكفنا من يده كفة لا نظهر بعدها ابدا متعنا بالنظر الى وجهك الكريم نقع بصدق عند مليك مقتدر لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد بمشيئة الله معنا اليوم أحاديث خمسة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري كلها تتحدث عن شيء واحد وإن اختلف الله نقرأ إن شاء الله الأحاديث الخمسة ثم نبدأ في شرح الموضوع الذي نحن بطلبه اليوم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون يا رب العالمين. حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حرام يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار ده الحديث ابن واحد حديث نمرة اثنين قلت للزبير ده سيدنا عبد الله بن الزبير اللي بيحكي رضي الله عنه وعن أبيه قلت للزبير إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان سيدنا عبد الله يقول اشمعنى يا أبدي كل الناس بتتكلم عن الصحابة والصحابة وأنت ما سمعتش تقول قال رسول الله قال النبي اللي قال ابوه سيدنا مين الزبير بن العوام امه مين سيدة صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم نسب صالح وزوجته مين اسماء بنت ابي بكر هذا عظمة بيوت كده كلها خير ربنا يجعل بيوتنا خير كلها يا رب قال اما اني لم افارقه سيدنا الزبير كان بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا طلحه الحوار- اثنين الحواريين بتوع الرسول يعني اذا كان هناك من صحابه واذا كان سيدنا عيسى حواريين فالحديث قال ان حواري في الجنه طلحه والزبير ده من ضمن الحديث بتاع ايه؟ العشره المبشرين بالايه؟ بالجنه اللهم لا تحرمنا مصاحبتهم ومرافقتهم في الجنه يا رب العالمين. يا رب ارحم امتي بامتي ابو بكر اقواهم في دين الله عمر اشدهم حياء عثمان اقضاهم وافتاهم عليه الحق اينما كان اينما كان سعد بن ابي وقاص لكل نبي حواري وحواري في الجنه طلحه والزبير عبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن آه، سعيد بن زيد حبيب من احباء الرحمن آه، رضي الله عنهم اللهم احفظنا في زمرهم يا رب العالمين فسيدنا الزبير بيقول لابنه سيدنا عبد الله والجماعه اللي بيعايبوا على ان احنا دايما نسيد الصحابه لازم نسيد الصحابه واحد يقف قدام وزير تعبان يقول له سيد الوزير قدام المحافظ القرطه يقول له سيد المحافظ صح ولا لا؟ ها قدام الشغل سيد الاستاذ صح ولا صح؟ المحامي في المحكمه عادات المحكمه سيد القاضي يبقى سيد القاضي ان كان بطرس ولا طليق وسيد المحافظ ان كان صالح ولا صالح ومفيش سيدنا عبد الله بن الزبير ده سيدنا وزير اللي خلفونا المهم المهم ما علينا خلينا هنا خلينا هنا انا اني لم افارقه ده سيدنا الزبير رضي الله عنه وانا لم افارق الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار يا حول الله ليس ليه الكلام ده كله ده الحديث نمرة ثلاثة عن انس قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا لان انس بن مالك ايه اكلمكم عن احاديث كثيره سمعتها عن الحديث صلى الله عليه وسلم ان النبي ده السبب بقى اللي بنحدث ان النبي قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار حديث الاربعه عن سيدنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه سيدنا سلمه رضي الله عنه اللي هو يبقى امه السيده ام سلمه تعرف امي اكثر لان كده ام سلمه احدى امهات المؤمنين وزوجات الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم عن سلمه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار يا كلام خطير أوي. آه، والله قاعد عند الاحاديث دي خلقت عريضه الحديث الرقم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي يعني سموا اولادكم ايه؟ محمد نفسي واحد مصري يقول محمد نبنه العم كلنا نكسر مين؟ ده كان محمد يا ابني ما اسمه محمد والله المهم تسموا باسمي اللي عايز يسمي محمد يا انصار صح يا ما ايه خسرت ايه؟ بلاقيك الخلق لكن اسم الاسلام بعد يبقى محمد المحمد الشريعه عليه بالايه يضحك عليه يضحكوا كما يضحك عشان يفرق ابنك محمد ومحمد عايز تقول محمد ومحمد يبقى بلاش محمد احسن ها؟ لان ده مش اسم النبي تمام اه تكنوا باسمي ولا تكنوا او لا تكتنوا بكنيتي حد يقول ابو القاسم حد يسمي نفسه ايه؟ ابو القاسم لا ومن رآني في المنام فقد رآني صلى الله عليه وسلم وهنيجي للنقطة دي مرة خلي هذا كويس غلط فإن الشيطان لا يتمثل بصورته ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دي إن شاء الله خمسة أحاديث من الأحاديث الصحيحة التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخص بالمقام الأول علم الحديث أنا النهارده إن شاء الله مع بعض ربنا يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وينفعنا بما علمنا نتحدث في موضوعات ثلاثة إن شاء الله الموضوع الأول الكذب عن مثل تكذب ثم مقام سيدنا رسول الله ومكانة ومكانة السنة ونسمي بعد ذلك أو النقطة الموضوع الثالث إن شاء الله هو مكانة الكذاب الذي يكذب على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رغم أنف عبد لم يعصم النبي ولم يصلي عليه وأدخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وكفاء أن الإنسان مننا تقرب من الله وفضلا منه أن من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرا عشرا ومن صلى الله عليه مرة فقد رحمه كتابه فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. الموضوع الأول موضوع الكذب. والكذب هيخلينا نتحدث عن أهم الجارحة في الجوارح وهو إيه؟ الكذب. تعالى تدرس الجوارح الظاهرية عشان نشوف إيه الموضوع اللي فيها. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي الشمس اضمن لكم الجنه. يعني في الحداد دليل يقول من لا ينفق عن الهوى. اضمنوا لي الشمس فانا اضمن لكم الجنه يا من ضمنها اذا حدثتم فاصدقوا ومن ضمنها وكفوا ايديكم. هذه الفكره دلوقتي هنتكلم عن مشكلتهم. تعالى اول اخش واياكم واخش على اللسان عشان مسألة الكلمة. دي جواب من الجواب انا ما كنتش بالي منها. يعني في افكر ان انا يعني اشتغل فيها واشتغل فيها واركز فيها واركز فيها الاشياء واركز لانه بعض من كده. كل شيء في الاسلام له امر تشريفي. لاننا قلنا من قبل ان كلمة الله نوعان. كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كلمة تكوينية أن يقول للشيء كن جاء أرض تراب الأرض يا آدم كن بشرا سويا فكان بشرا سويا وقبل التراب. فإذا الكينونة بكن. إيه؟ كن التكوينية الكلمة التكوينية. وفي كلمة تشريعية اللي هي إيه؟ الأوامر والنص. الإنجيل تعرفوا كده حاجات غريبة فيها أنت في التحيات تشهد بتحرك الشفاف لا تتحركها بعد أن تحلق بين إفهامك ووسطاك الوسطى صباع النص والإفهام اللي بالصباع لوحده ده بتحلقه كده حركة وتضم الصبعين الخنصر والخنصر على إيدك تحلق بين الشفافة والإفهام هكذا كما كان يصنع الحديث ونقل لنا الصحابه رضي الله عنهم وكان النبي يحرك كتابته طوال التشهد 51 مره. الصحابه عدوا حركه الكتاب لرسول الله وسالوه انت بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ قال لكتابه احدهم في صلاته اشد على الشيطان من مقام الحديد. لكن ماذا كل فرصتهم ايه؟ الشيطان على دماغه. دي رواية رواية ثانية الذين ترفع السبابة أثناء الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو تحركها هكذا بقوة أو بالجنب كده هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح ومن لم يفعل هذا كله فصلاته صحيحة طبعا عشان إيه؟ عشان يقول لك أنا كل اللي في السنة اللي فاتت ثلاث مرات اللي أنا اللي عشت خالص ولا صحيح ولكن وكذا في هل تأكل حلال ده الفرق موضوع الطرية وما حصل لما ده الطرية يعني خير تفرق عورة إلا إذا كانت حر ها لكن مثلا ما الناس كلها تشوف الصلاه ويطلقوا يقولون تستر العوره ستر العوره منين عوره الراجل؟ من السره الى الركبه فلما غطيت ركبتك وغطيت الركبتين فلا تقع في حد ان شاء الله ولكن خذوا زينتكم عند كل مسجد والناس اللي افخر الثياب لا انظف الثياب ها الثوب نظيف اللي ملوش ريحه سيئه عشان ما تشتمه حتى باع الفقهاء لمريض الانفلونزا او مريض مرض جلدي عشان ما يجيش جنبه نار او اللي عنده قحه شديده يشد الغير او عنده مرض صبري معين يعد الغير العلماء قالوا له وضعت عنك صلاه الجماعه وقلت ببيتك الى ان ياتيك شفاء الله كده تستشهد عظيم ويسعى يعني سبحان الله فالمسلم يجب ان يراعي هذه المساله والناس يحزنني تلاقي كلام الظهر والعصر آه، الاخوه الحرفيين ربنا يبارك فيهم مصلين وكويسين ينزل هو يعمل معاه تربيه هو لما يجي يروح بيروح بنفس الهدوم والله يلبس الهدوم النظيفه تحت السوق اللي قلعها في الشغل ويلبس الهدوم اللي هي دي لكن لما يروح الجامع يروح بالكوره بالمعمول اللي لسه فاضي يروح داخل على السجاده او على السجاده او على الغرفه ويلزق سيجاره ويضايق هل من الاسلام هذا؟ اذا كان الانسان اي مريض الامبولانس على طريقه مفيش عشان ما تزعجيه هو ويا اكل الثوم ويا اكل البطن من اكل ثوما او بطنا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا يعني ما يكون ما يجيش بس الشيء كان بسبب الغد فتره في الهواء خلي بالك انا بقى في الواحد يعني لان بقى تستهبل انت بقى وعشان انا عارف انك ما تعرفش الطباب لكن بقفل عليك السكه هتشتغل ايه بس عليك فمش تاذي الناس رايحه ولا تاذي الناس بثيابك وانا كمسلم ما تاثرش من جاري لانه الراجل يراعيني وانا راعيه هو يراعيني وانا راعيه اديله من الصبح في شغله رجله في الشراب مع درجه من الحذاء من الساعه 6 الصبح وقاعد يعيش على 6 بالليل اديله 12 ساعه لو طلع المحروقه من جوه المحروقه لان كان صعبه فبقى كده يروح على الصوت الميه يخلع مع درجه الشراب ويوارد فوائد يعني رجال الاخ ويدخل البيت بطاقه يعني وبيبقى يحكي مقبول عشان لما ايه ما هو اخ يقول لي يا مولانا كل جمعه اكتب على اقدام يا مولانا ما انت لو كتبت على اقدام حد كنت مش هتقول كده طب ليه ليه الناس الاسلام دين يراعي فيه الانسان واخاه المسلم كان ده دين النظافه ودين الاحساس كله ودين الحياه كله ودين الادب كله رضي الله لنا دينا فاحمد الله اننا لم نسلم لكن قطع الكلام فالسبابه دي اي حركه من حركه اليد لو حركتها كده في صلاتك فلا تبيع حسنات لما احيانا تقول لا اله الا الله تطلع سبابه كده يبقى اشترك اللسان مع السبابه مع الخلق في شهاده التوحيد دي السبابه يوم القيامه تستشهد تعالى تقدم كان بيعمل بيجي ايه؟ ماسك مع القلم بيكتب شكاوى ولا بيكتب تقارير ظالمه ولا كان يشهد ان لا اله الا الله بس انا بشهد بس الكلمه الثانيه يرفعني عن الشهادتين خلاص اشهد ان لا اله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشار لما حد يشار على مكان يعني كان لما يشار على الزواج بالسبابه والاقامه لا ولا الشارع الشارع تحرير فين ولا خلاص يعني الرسول كان اذا اشار اشار بكفه كلها صلى الله عليه وسلم لما اشار على مكان ليه؟ لانه خزن السفاده للتوحيد خلى السفاده توحيدا عشان يبقى لها تفصيل عشان يخفف السفاده لعمليه المشاركه التوحيده السفاده المشاركه التوحيده عشان المشكله مش يعني يجعلها للتوحيد الخاص فلما يساوي مثلا فلان ربك كده لكن اذا استخدمنا خزناها للوحيد هذه ايه؟ هذه حركه من حركات الايه؟ اليد الكف وايديهم ايه كمان في اليد؟ ليس في عظمه المن كتب مصحفا كتب بايده لكن هو خط حج ناخد واحد عنده خط جميل وحد يعمل شيء طيب لاولاده يكتب مصحفا بيده صحيح قد تكون المصالح قد قامت بالنيابه عنك في هذا الامر لكن واحد عنده وقت وعنده ساعه في اليوم فاضي ثلاث اربع خمس صفحات وطالب الاجل حتى استطاع ان يكتب ال 30 جزء اكيد هذه الحروف وكل هذه النقاط وكل هذا التشكيل والدقة كما في المصحف له في ميزان حسناته إن شاء الله رب العالمين. أيضا أيضا ال- ال- ال- ال- المصحف أو علم العلماء العالم السابق اللي يكتب معلومة معينة أو بيجهز معلومة معينة يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم مزاج العلماء يلزم يوم القيامة بدماء الشهداء الحجر بتاع أهل العلم يتحط في الميزان زي إيه؟ زي ميزان الشهيد ده يوزن مع ده مزاج العلماء يوزن بدم الشهداء أدي إيه؟ أدي إيه؟ الإيد ضغط ريت بتعمل إيه كمان؟ الإيد بتتوقف يا حسنات تمسح على رأس اليتيم لا يا حسنات تمد يدك بالصدقة لك يا حسنات تصافح بها أخاك المسلم اسمع الحديث اللي اللي اللي اللي فرحنا كلنا إن شاء الله من صافح أخاه المسلم رواية رواية المسلم بقى الإيه؟ قال إذا التقى المسلمان فتصافحا ليس في قلب احدهما احنة على اخيه يعني مش قلبه ايه اي يعني كيس او كمس او خبز او لقمه او مديده او فضينه او حقد او حسد كل هذه الامراض ليس في قلبه احنة على اخيه لم تفترق ايديهما الا وقد غفر الله لهما وغرض الكلام لأن الكلام ده بيكون بعد إيه؟ بعد أن تكون نفسك قد اطمأنت إليه قد اطمأنت إليه سبحان الله ولذلك سيدنا أبو حزم الله يرضى عليه لما أمير المؤمنين قال له أنا أقول للمحراب أقول للجواز رفض لا يا أبا حازم قال أخاف أن تكتب ما أراه ظالما لمسلم فأكون مشاركا لك فيه يوم القيامة يعني برضه ايه تفسر ايه الواحد غير يناول الايه الدوائر وجاء رجل ليسأل احد الفقهاء قال له يا امام كنت الحائك او كنت حائكا للحجاج انا كنت السرد التعميم بتاع الحجاج قال انت كالحجاج يا عم ده مجرد درس عنده او خيار او خاصة انت كالحجاج لان انت لما جبت الحجاج خالص ما خيرتلوش وده ما خيرتلوش وده ما خيرتلوش هيرتدع ويرحم الله عنه ويراجع نفسه لكن انت بتنافق الحجاج وده بينافق الحجاج وده ما خلاص يرحم غصبا عنك ها؟ انا لسه حد يصدني او ما حدش ايه ما لسه حد يردني فلذلك طمعنا لكن لما لو وجد من يوقفه عند حده لما وصل الى هذا الامر يبقى اذا هذا في اليد الزكاة الصدقة وصفحة المسلم سبحانه طب ايه كمان في اليد في ايضا مصالح في اليد كمان ضرب المسلمين ضرب الزوجة وإيذائها بدون جريرة عملها وصل بر الضرر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤدب كان يؤدب بالمسواك أو بالسواك مسواك مش بس عطاها الباب بتاعت عطاها الغنية الربية لا تجي اللي هو ها تقل الله إذا كان إذا أدب ها أو أراد أن يدرك أدب بالمسواك ها ها شيخ دخل في- على الحلبة وهي ضعيفة وهي ضعيفة منظرا لكن السنة بيخليها مش ضعيفة لكن المهم أن أنت سبحان الله تروح إيه تتهور وتمشي لا ليس القوي بالطاعة ولكن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب لا القوي لكن تقول إيه ده في الغضب مع عرفة وبعدين تيجي تكلم الراجل يا حاج أو يا أستاذ ضربتها ليه؟ يقول الله كنتوا بتقولوا لنا بالمغامرة على فكرة الباب الصائب بالمغامرة ترجع الباب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بالمغامرة بالمغامرة دي بعد مراحل من العلاج بعد مراحل أنت أولها قدوة لها وأطعمتها حلالا والله لو أكلتها حلال لسانها مش هيفلت منه إلا الخير والحلال لكن انت مأكلها شبهة ومأكلها حرام ومنكد عليها عيشتها ومكون عليها ايامها وبعدين في الاخر عايز ترد عليك السوء بالخير طب ازاي؟ ازاي؟ سبحان الله انت اطعمتها حلال وعملتها بنور الله واقمت شرع الله فيها وصبرت على سوء خلق معنا يشيلهم كده كعبه انا هم ده يشيلهم خلاص فهي اذا كانت الزوجه سيئه قوي حاجه من السيئه اصبر عليها الصبر ده ربنا من صبر بصدق بصدق كل ما يقعد مع والده يشتكي مع صاحبه يشتكي في المكتب يشتكي لا من صبر بصدق وضع الله يده على قلبه وضع الله يده على قلبه فسكن سكن خلاص ما دام ربنا عمل ايه في قلب ام موسى؟ ها؟ فرحمنا على قلبها عشان كده ايه؟ لتكون من الايه؟ من المؤمنين اللي ربنا بيربط على قلبه يبقى مؤمن اللهم اربط على قلوبنا يا رب القلوب لما تفتح سبحان الله تقول ايه القلب القلب يد الله على قلب المؤمن خلاص آه. سبحان الله ربط على قلبها ولذلك لما بستعرض التاريخ قعدت كده في حجر اسماعيل وبصيت سبحان الله الالاف اللي بتطوف دي دعوه من خليل الله ابراهيم جاب مراته وابنه في مكان واضح غير ذي زرع عند بيتك المحرم عزهم لك ربنا ايه ليقيموا الصلاه اوعى تقرا في الروايات كل كثير لك خمس ساره غابت من هذا ولما المساجد عبد حرم الله بين دعوة الله دعوة نبي الله إبراهيم في هذا المكان ودعوة رسول الله على مر التاريخ والقائمين على أمر مصر على مر التاريخ عملوا إيه مع الأنبياء؟ عندنا ثلاث أنبياء إيه اللي حصل معاهم؟ أول أنبياء إبراهيم جه مصر هنا كان يخفق منه مراته يقول له كذا ها وقال إيه؟ إنها أختي وأحرم عنهم أن خلي بالك لم يرحم مؤمنان على وجه الأرض إلا أنا وأنت مفيش مؤمن فأنت أخت في الإسلام امرأة أه بس أخت في الإسلام فأنا جبت الكلمة دي على إيه؟ على فرعون عشان ما يخبط فيش مني خلاص سيدنا إبراهيم وعاد إلى فلسطين مرة أخرى سيدنا يوسف آه، سيدنا يوسف غلبان اتخطف أو أو أخوته لعبوا على طول لعبه وخدوه بعوض في مصر قعد مصر اول دعايه الاسلام بنفسه لبسوه شغل حصل خطر انا بسوه حصل على لبسوه ولا ما لبسوهوش ثمان سنين قال نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا موسى جري وراه طردوه مش- مش مره مرتين مرة قبل الرسالة ومرة بعد الرسالة مع انه وصل طب يا جماعة ده كنا نفتكر أو نعرف عن كده لا بس الحمد لله ده مش بنستعمل الحمد لله حصل ده من الناس المصريين على الله يعني سيدنا ابراهيم فرعون هو اللي كان عايز ي- سبحان الله يجرده من من من, من اهله سيدنا يوسف اللي لبسه التهمة في البيت الحاكم سيدنا موسى اللي كان وراه سبحان الله أول, أول مرة وثاني مرة القائمين على الأرض حتى خلق كده ده كلام يعني لو الناس المصريين دول أنا كانوا أصحاب سيدنا إبراهيم كنا حضرنا كنا حضرنا لكن يقول لي كانوا ربنا من ظهورك داوود أتعبدون يقول لي كده التفسير المهم اللي حصل ف ادي ايه؟ ادي اليد شوف ده فيها ايه؟ خيرات. فيها بقى شروط. اخذ ما لا يحق. سواء سرقة، اختلاف، رشوة، ضرب، كل ايه؟ سبحان الله، كل ده كف النبي بيقول ايه؟ كفوا ايديكم. كفوا ايديكم. كف اليد. يعني كف اليد عنوان كف الاسد. فلما كفيت ايدي يبقى لسان ايدي يخسر وهكذا. سواء هذه جريحة من الجوارح شوف فيها حرام فيها تسبيح فيها اعطاء صدقات فيها توزيع زكوات ها سبحان الله فيها ترفعها كده بايدين بتقول الله اكبر لتكبيرة ايه؟ الاحرام شوف شوف السر في تكبيرة الاحرام ترفع السنة تشتري الدنيا على ايه؟ على كتفك تروح ايه؟ الله السنة تسميها ورا ايه؟ ورا هذه الدنيا مع السلامة ويستقبل منك ما الله رب العالمين آه. الله حيث ايه؟ لانني في الصلاه احرص لانني مستقبل الكعبه فاتساوى مع ال- مع الحال خلاص يجوز وشوف من قبل كده لو في خمر طلع من عينك او من عندك كده من ايدك كده وقعت من الكعبه دي وقفت فين؟ في الكعبه حرام وقفت كده على طول. لا اله الا الله هذه ده ايه؟ انت كالمحرم في الصلاه تستقبل القبله تبقى تحط الكعبه قدامك وتتخيل ان الكعبه تكبر ده السبب الاول السبب الثاني تكفير كل احرام يحرم بعدها ما كان قبلها يحرم بعدها ما كان قال الله اكبر هذا الله اكبر ليه كنت اعمل ايه؟ بتكلم وباكل وبشرب وبضحك وبروح واجي واتحرك اجي في الصلاه الله اكبر ليه؟ لا كلام ولا كلام ولا شرب ولا اكل ولا حركه الا حركه من نوعين الحركه الاولى انني رايت ان الصف الذي امامي فيه فرجه في مكان واحد رغم انه كويس دي حركه لاصلاح الصلاه ولا تبطلها حركه سليمه دي في مكان صف مقدم كويس دي حركه لا تبطل الصلاه وبعدين انا دخلت الاثنين بيصلوا الامام طبعا على الشمال والمأموم على ايه؟ على اليمين بلاش اليمين دي ما فيش حاجه في اللغه اسمها يمين اسمها اليمين المهم اليمين ورا شويه اروح ساحب المأموم ساحب ايه؟ المأموم ويقف جاري واحنا الاثنين نذكر الامام الامام يصلي على الشمال واحنا على احسن الايه؟ لا طب واحد بيصلي هو وابنه وزوجته يصلوا ازاي؟ الامام يصلي من قدام وعلى يمينه وعند كعب قدمه تكون مقدمة قدم ابنه للمفهوم وبعد خطوة أو خطوتان تخطو الزوجة إذا كان هي شخص إيه؟ ثالث لأن هو لو هو لوحده مرفوض وحده وراه يبقى بيفتح فيه بس الورا سنة يقول لك صح قدمه هذا الرجل الأولاني إيه؟ اليمين المفروض يجي برجله الشمال ويحاول يكون ملزوق كده ملزوق الصدقة بإيه؟ بقدم الإمام اليمنى كعب كعب الورا يجي الأم أو الزوجة أو العم أو خال المحرم يروح واقفة إيه؟ خلف المأموم اللي خلف المأموم والإمام بنقطة إيه؟ خطوة أو خطوتين له كم خطوة يعني بس ايه ده في ترتيب ال- ال- ال- الإله طيب انا بقى جيت لقيت الامام هيرجع يعني بيقرا في الصوره في المغرب او العشاء او الصبح وعايز احصل الراحه انا انصحك انك تدخل المسجد بسؤاله وتذهب اليه بسكينه اذا بدنا خمس دقائق عشر دقائق لما تقعد تجري واحده بقى دخلت عايز اعرفك الامام قبل ما يرجع عشان تتاكد لي الرقم انا دخلت عند الباب كان كله من الصف الاخير مقدار صفين او ثلاثه عقبال ما اوصل للامام احط معذره الالتزام بتاعي وبعدين أبقى اقف في الصف وانتظر يكون الامام ركع ورفع من الركوع وبعد ورا طب انا عايز اخش معاه اجاب مالك رضي الله عنه ان انا اجي عند الباب وفي مسافه بينه وبين الصف الاخير اللي موجود من المأمومين بمقدار ثلاث صفوف واكرت التكبيره الاحرام ثم ادخل يعني اخذت الثلاث خطوات دول لغايه ما اوصل للايه؟ يعني المقدار ما بين الصف والصف تقريبا ايه؟ خطوه رغم اقدم الثلاث خطوات دول وانتظر في الصف هذه ليست بحركه لكن ايه الحركه اللي تبطل الصلاه؟ غصب عنك واحد يصلي فجأة ليه نحلة أو ضبور أو بتاع وهو بيخاف من الحاجات دي أو فجأة برضه تحتيك ها لا الإيه؟ ال- ال- ال- ال- ال- ال- الحشرة أو عقرب أو حاجة نفس مصنع خوفا من إيه؟ من الحرب أو سمع كريلا أو بتاع عربية نقل جريت من جنب بيتهم البيت إيه؟ أخذته خفية ها واخد بالك أنت؟ فقال لك ده ايه ده زلزال فانا ما يخسر اشتغل فايه فجأة ناخد نار النار بيدور الايه وبقى لما تستخدم بيت على قد حاله كده من واحد فريق بيت ايه؟ كل ما حد يمشي جنبه البيت ايه؟ يقول هذا قال له صاحب البيت ايه؟ ها؟ قال له نعم صاحب بيتك يقرأ ينفض كده مع اي حركه ينفض اه قال اسكت انه بيت الصالحين انه بيت المسبح بيت سبح فالله قال له اخاف ان تاخذه الخشيه الحياه الشباب تستحمل اما لو خدته الشلاله ها ارتكب عليها وزن فقط والحركة التي تذكر الصلاة أرض عميقة أو ثلاث حركات بدون داعي يعني هو في حركة في لها داعي وفي حركة لا الست بتصلي صباحها بتاعتها انكشف الدوار شوية تعرفها داعي وعن عملتها دي مثلا اسمها حركة بداعي يعني ما تذكرش الصلاة لأنها حركة لإصلاح إيه؟ لإصلاح الصلاة انت وانت بتصلي الشكل اللي جنبك كده اللي قدام شويه فبتشد لورا سنه عشان يتكون ايه؟ الصف ليس هذه حركه في الصلاه انت بتصلي واحد جاي معدي قدامك رحت موقفه عملت له كده كده عشان ايه؟ يتوقف دي ليست ايه؟ ليست حركه قال يا رسول الله من مر امامي وانا اصلي قال امنعه قال فان لم يمتنع قال ادفعه قال فإن ما نفع قال قاتله يا شوف الصدق لأن تقف أربعين سنة ها؟ على شمرة نار خير لك من أن تمر بين يدي المصلي اللي إيه عندي بقى يعني هو الفرد في المسجد وأمر وأنا بيتك بالنوافل يوم الجمعة نبقى مخلصين وتحت الناس يوم مش لاقي مكان تعدي على المسجد فواحد يقف تحت الله يا راجل بتاع الرجال يا اما انك تاخد عمود كافر او جنب كافر يعني على على جنب وافضل واحده مع ان انا اقول لك ان هو مش البيت افضل لو وصلوا فانا حكيت بتاعها ماشي بس المهم على رايي بحط كافر قدامك اعلم الناس ان دي ولو ايه ولو منديلي انا منديلك افرده كده وحطه او عصا او هلال اي حاجه المهم ان يعرف المصلي ها اللي عنده ان في ايه ان لما نار سجودك مكان ايه؟ السجود ده تاخد لك تاخد يكون عشان ما يعطيش ايه؟ في محل سجودك. خلاص؟ وصلى على رسول الله. انا ايه فين الصف الحقيقه؟ انا هدخل الصف ولا ايه؟ لا انا ليه كده؟ لان انا احب الصف. وطالما كنت معاهم في الصف يبقى انا فيهم. فاحنا لازم يعني لازم كلنا نتفقه ونعرف عشان يبقى صلاتنا صحيحه اللهم صحح لنا عبادتنا وعقيدتنا يا رب العالمين. يبقى هذا ليس تكبيرة الإحرام حركة الإيدين تكبيرة الإحرام وبعدين أصل الفكر زي ما في تكبيرة الإحرام الإمام أبو حنيفة الله يرضى عليه والإمام مالك قالوا لا الإمام أحمد وابن تيمية قالوا الرجل زي الست في تكبيرة الإحرام هما الاثنين والله واحد أنا أستريح نفسيا لرأي إمامنا الأعظم أبي حنيفة وإمامنا مالك رضوان الله على الأئمة جميعا. قال أبو حنيفة إن الرجل لا يرفع إن الرجل لا يرفع يديه بالتكبيرة مثل الإحرام أيام الإحرام حتى يتمس إسهامات إسهامات دول ها حافة أذنيه الله أكبر يعني الإمامين دول اللي وصلنا للوحدة يمس حافة الأذن للراوي طب ليه؟ قال لا الست ما ترفعش ايديها قوي كده لغايه السما ترفع يديها في حذاء من كبدها التكبير اسمه الايه؟ المنكبين المنكب ده بقى يبقى الست لما تيجي تكبر له الله اكبر الله اكبر مش الله ما بتصرف لا لان المرأة عورة المرأة جسدها عورة فاحنا عايزين الفقهاء عايزين يخلي الست تحافظ على شكل جسدها بأي طريقة حتى وإن كانت تصلي بمفردها مثلا أمر مثال في الجبر أتوحدون لا إله إلا الله ما كانش ده كلام تطلع منه شويه فوائد قراءة المأموم خلف الإمام دي مشهورة عند الكل الإمام يا عيني يقول ولا الضالين وتلاقي الجامع كله بيبكي الإمام أولا أي إمام يسيب مدة لمن خلفه هذه المدة في نظري أنا لا تكفي لقراءة الفاتحة لمتمهلا صح ولا صح تمام هذه في نقطة بقى. قراءة الفاتحة في الصلاة فرض أم سنة؟ فرض فرض ها؟ ايه الفرضية اللي فيها؟ الفرضية اللي فيها أن يظهر منها كل حرف يعني لو عملنا فوق المخ القارئ اللي بيقرا المصلي يعني مفيش حرف يغيب عن ودني يا مستمع الحمد لله رب العالمين يبقى كل حرف ده مش اهو الحمد لله ده كده الرحمن الرحيم بس لكن لما انا الراجل بدا في الصوره وانا لسه في اياك نعبد واياك نستعين هو مين نريد؟ اولا القران امره ان اذا قرأ القران هو ده واضح طب الراجل بدا يقرا طب انا اعمل ايه؟ هو بدا في الفاتحه وعنده ايه ولا تبطلوا اعمالكم ومش عايز يقف طبعا هو مصري سهلوي بيخلص اي مشكله من بعد اياك نعبد واياك نستعين لسه الامام هيقول اول حرفين هو يكون وصل ولا ضالين المهم قال ايه؟ لا تسال لا تسال طبعا اذا هو لم يقرا الفاتحه صح جابوا منين الكلام ده؟ طبعا ده راي فقهي الامام الشافعي يقول الحديث يقول تدليل يعني لا صلاة إلا بأم الكتاب اللي هي ايه؟ الفاتحة أنا لسه المسلمين يقول الفاتحة الفتحة دي فتحة الباب فتحة بيتكم فتحة تلاميذك ها الفاتحة فيها ايه؟ ألف يقول لي لا اقرا الفتحة أقول له احنا فتحة كده اللي فتحناها ما فتحناش انت تفتح علينا فتحة ليه؟ قال لي الفاتحة الفاتحة مش الم- المسميات نطقها صح أسماء هننطقها صح الأسماء بتاعتنا بنطقها غلط سمي ده مش اسم ونطقها غلط آه. ولا سميه ليه اسم ده؟ سميه اسم ما تغلطش فيه آه. الله عز وجل من اسمائه وصفاته الرحيم الكريم الحميد تعالى لا تعالى لا انت على عبد الرحيم تقول ايه؟ يقول لك عبد الرحيم الله هو ربنا بقى بقى بدل مع الرحيم بقت الرحيم عبد الكريم يريده كده وبس الله عز وجل المنعم ام المنعم؟ منعم هو انت بتقول اسمه ايه؟ عبد مين؟ عبد منعم يا ريت حتى فيها ذات عبدنا تقول لها لو تقول يا عبد المنعم ده غلان تبدأ عليا ما انا كنت مكره على المنعم ده حاجة حلوة أوي شوف المنعم شوف لغة عملها ربنا كده يقول لك كمان ربنا المعين خالص المنعم خالص فليه مهم جدا نوصل كده الفاتحة السؤال فالإمام الشافعي يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب طبعا يجب قراءة الفاتحة في الفرض على الإمام وعلى المأمون قال أبو حنيفة لا قراءة على المأمون خالص وأبو حنيفة بالسنين كمان ده. قال الحديث يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب شوف الحديث بقى إلا أن تكون مهموما فقراءة الإمام لك قراءة جزئية الحديث الأول من فصل الشيطان قراءة الإمام لك قراءة وتجاهل أبو محمد بن أبي الحسن الصاحب بتاع أبو حنيفة النيل الأكبر محمد النيلوي أبو يوسف ومحمد بن حسن جاب الشافعي الجبال قرار الا ما بين العلماء العالم يقعد مع العالم يقول له لا القضيه دي فيها نقص في الحته الوحيده يبقى العالم عارف سياقها ما يقول لكن هم الاثنين بيتفقوا على ايه؟ على شيء واحد مش بيهرهلوا وغريب بعض فالامام الشافعي لما ناظر بلاش هذا لما ناظر محمد ابن ابي الحسن تلميذ ابي حنيفه قال محمد يا امام يا امامنا شو الادب بقى شو نص الحديث يا امامنا لو دخلت انا في الركعات الأولى في صلاة المغرب ولم اسمع منك الفاتحة ولكن سمعت آية من السورة أوقع الحق إلا في كلمة فركعت معك حجبت في ركعة لم تحسب التفت الشافعي جابها له مطر أنا دلوقتي دخلت إلى سلطان الإمام أنا ما سمعتش منك الفاتحة وأنت بدأت في الصورة وفي اخر كلمه في الصلاه ومش اخر كلمه في ذهنك انا سمعت بقول الله اكبر رحت ركعت معاك حسب طبعا ما حسبتش حسب سكت الشافعي دليل على ايه؟ على اقتناع برأي الاحناف يبقى هنا نيجي نقول كفقه مقارن بقى رأي ابي حنيفه اقوى من رأي الشافعي في الجزئيه دي احنا ما بنفضلش لان احنا ما وصلناش انا يا غلبان يا جاهل وصلت في الدرجه ان انا اقارن بين ابي حنيفه ولكن ك- كفقه مقارن نقدر نميز بين الاصول والأرض. يعني مثال مثال حديث يخص الجهاد مثلا روي حديث عن ام المؤمنين عائشه في الجهاد وروي حديث في الجهاد عن سعد بن ابي وقاص علماء الحديث ياخذوا هذا الحديث اللي روي سيدنا سعد حديث يخص العلاقات الزوجية حديث عن أبي هريرة يخص العلاقة بين الزوج وزوجته وحديث عن أم المؤمنين أم سلمة ناخد حديث مين؟ الله يفتح عليك يبقى ده, ده, ده الكلام اللي بنقوله ده تعلمه بقى الكلام ده من أصول علم الحديث من أصول علم الحديث عشان نقارن ما بين حديث وحديث ها؟ ولذلك قال ابن عباس الماء من الماء ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني الاغتسال يحدث اذا حدث من الرجل او المرأة انسان المعصر ها عائشة تقول سيدة عائشة ام المؤمنين امنا عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم اذا استعمل الختانان وجب الغسل يبقى الحديث ناخد ناخد حديث سيدة عائشة فهنا بقى يدخل مسألة المقارنة ودي بقى ايه واحد من ال من ال من العامة يقعد يسمع بقى بس احنا اللي شفت ماشي راجل بيقول حرام ما انت كنت القضية ان فيها ايه امر خلافي بسيط في الوسيلة ولكن العالم اللي يقدر يميز ها ما هو الدليل الاقوى من الايه من الاخر فين دليل هنا قوي هنا دليل اقوى هنا دليل اضعف شوية وهكذا وهكذا ولذلك ولذلك هناك احاديث كثيرة لما علماء الحديث يقعدوا يحققوها نقعد نحقق فيها فديك اما موضوعة او لا اصل لها او مثلا حديث حديث توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم صلى الله عليه وسلم هذا حديث موضوع يبقى انا اذا لما اقعد اسمع الحديث واقعد اضيع في خطبه انا بتكلم في كلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم انا ليش ما الكلام ده كله عشان ايه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله نسأل الله السلام سبحان الله فهذه جارحة اليد تعالى لجارحة اللسان أتكلم عن الموضوع الأول في الإيه؟ الموضوع اللي أنا دلوقتي إيه؟ الكذب تعالى الكذب اللسان اللسان أول كبيرة فيه الكذب الكذب ما حدود الكذب؟ أنا أوضح لك الكذب في حديث واحد بس بس دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عائشة أم المؤمنين قد أطلقت كفها وتقول لابن أختها يا بني هات كفرة يعني خذ إيه؟ بلغ قال يا عائشة أفي يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة آه. اظن بقى انت فاهم يبقى كل حياتنا بقى كل كلامنا مراتك في البيت دلوقتي عيط اسكت بس بقى اول ما يجي هيجيب لك العجله وال يا سيدي ما توسعش عمليه سبحان الله المسكت شركة ابو رجل مسلوخة ومن ال... هو الكلام الحمد لله خلص والعايش دلوقتي هو ابو رجل مسلوخة وهو ومن الغولة وهو اللي بي... اه وهو يفتح الباب يقول يا منى غولة تعالى كل ماما يعني هي الوقت الوقت اه انا بقيت خايف دلوقتي انت اللي بتخاف انت بس عايز تلم الدور ويقول عكس السبيل فالمسلم في مسألة الكلمة دي لسه بال- بالحديث ده بقى السيدة عائشة بتقول خد يا ابن بلحة قال لها هو البلحة في ايدك قالت له اه قال لها لو ما كانتش في ايدك كده كذبة يبقى ما ألوان الكذب الكذب كم نوع؟ نوع واحد اه هو كذب الأبيض كذب والبنفسجي كذب والأسود كذب مش الأسود الأسود احنا خلاص عايزين نتكلم صح بقى الأسود ها كذب والبامبا كذب كله كذب انت كذب أبيض وكذب أسود الكذب كذب أما إذا أنت أكذب في حالات معينة فالعلماء بينوها لنا عشان ما والعلماء اللي جابوا الكلام ده منين؟ من المعصوم صلى الله عليه وسلم. أول حالة في الكذب مرخص فيها للإصلاح بين المتخاصمين. صلح بين اثنين لا ده كلام تقولوا عليه ده يقول لك وانا ليا غيره نسأل الله عليك لأن كلنا من قبل انقل الخير بين الناس ولا تكن ناقلا للشر بين الناس عن ذلك الرسومة او الحشرة اللي تنقل الامراض لا اجل الكلام الحلو واجل الكلام الوحش ده في ناس بتقول الكلام الحلو اللي انت قلته ويروح ينقل عنك الكلام الوحش عندك تقارير اياها اللي بتتكتب بتكتب السيئات بس يا اخوانا ده ربنا سبحانه وتعالى بيكتب الحسنات والسيئات انتوا بتواجهونا بالكتاب ده ربنا بيكتب الحسنات وبالعكس يقول لك القانون ده ما فيهوش يا عم حميد يعني من الضرب للنار ما فيش لا نقص ولا ابرام ولا جريمه ده ربنا يوم القيامه يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها يعني هو قدام ربنا يقول له تعالى انت غلطت لا يا رب ما غلطت لا انا اللي عليا شهود لا انا ما حدش يشهد عليا امال مين اللي انا اللي اشهد على نفسي طب يا عبد الله يعني بياخد ودي مع الله اصلا مع رب الجلاله مع رب العزه يقول يا عم كده لا ما فيش كلام ده مش عارف ده ارهاب يا عم خلاص ارهاب خلاص خلاص ارهاب والثاني الاولاني في السبعينات قال لك احنا نطلع قانون العيش يعني ايه قانون العيش؟ هيبقى عليك الكلام في حاجه اسمها قانون العيش؟ احنا والله العظيم احنا خليج الله ايه قانون العيش ده؟ ده خلاص كلم امام الله وهو ينادي الله الواحد يقف ويجادل يجادل الله لا يا رب لا انا ما غلطتش يا عم النبي عليك بيه ابدا ويقعد يشتغل الشغل برضه مع الله مع الله لا اله الا الله وانت قعدت ده دخل الجد معايا طب ليه؟ سبحان الله وتوحدون لا اله الا الله لا اله الا الله فالاصلاح بين المتخاصمين صلح بين الاثنين وانا عشان توقف الناس اللي بتقول لك كلام شر عن اخوانك المسلمين اول واحد يقول لك كلمتين ويقول لك ايه؟ بصراحه ده قبل انت بتقول الكلمتين دول عن فلان انا كان قلبي من ناحيته صافي لكن انت عشان قلبك اصلا فيك دخل اول ما تسمع كلمتين تقول يا خبر ابيض وانا اللي واخد مقلب اجي 20 سنه انت بقى بلاش تركز على السيئات اهو لا بتقول له يا رب انا كان قلبي من ناحيته ابيض انت دلوقتي لولته والنقطه الثانيه احتمال يا اخي هو فقط بكلمتين معاه عليا كم من الواجب انك ايه ما تبقى ونفرض جدلا جدلا انه قال الكلمتين دول عليا يا اخي سبحان الله العظيم يبقى واستودعك السر ده يبقى انت اصلا خائن للامانه ولو انت خائن للامانه ما تؤتمنش على كلام تقوله وانا مش مصدق كلامك هيقول لك عن كلام تاني؟ ابدا وهكذا مع كل واحد يعمل كده شده كده خلوه غلط معاه قول له انا انت ليه ليه اللي عليك من نم لك نم عليك من غير ما مش ممكن يبقى الاصلاح بين المتخاصمين الحاله الثانيه يعني من الكذب قالوا الكذب بالحرب الحرب خدعة الحرب خدعة ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار مع الصديق رضي الله عنه وخرجت عليهم قبيلة أعداء للإسلام وهم لا يعرفون النبي ولكن يعرفوا أبو بكر من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ مين اللي معاك؟ شوف بقى سيدنا أبو بكر هذا رجل يهديني الطريق يوسف شهود الإهانات هذا رجل يجب في حد يريد الطريق أحسن من ده قالوا ها أبو بكر ده راجل تاجر وبيحب يتاجر كتير فلازم يجيب مرشد مش سياحي ها يمشي قدامه إيه عشان يعرفه مسالك الصحراء زي زمان واخد بالك رجل يهديه الطريق سبحان الله وخرج قوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتحيا بعيد عن الجيش خد جنب كده طلعوا عليه جماعه من اعدائه ما عمل الرجل قال بالماء تقلبوا كفا بكف ان قبائل العرب كثيره ها؟ لو احنا هنعطيهم كل اللي كان حبايب ها وجعلنا من الايه؟ من الماء كل شيء حي والحبيب المصطفى برضه بشر ها ومن الماء كما قال النبي لكن الجيش ما يكذب ها لا يكذب سبحان الله ولذلك كان برنارد شو ساخر الايرلندي المعروف يقول اريد ان اسال المتحضرين في العالم الذين يهدون نبي الاسلام محمد ده راجل ملوش في الاسلام ولا حاجه هل جربتم عليه كذبا قط؟ هل خان الامانه قط؟ هل خان بعهده قط؟ هل جربتم عليه نقيصا قط؟ هل ارتكب فاحشه قط؟ بما امر ما امر الا بحفظ الامانه ورعايه الجار وحسن الخلق كل كل متحضر في العالم يجب ان يتبع محمدا. كلام الراجل غريب وكلام بتوعنا احنا المسلمين والمتبسمين يقول لك ال- المهم خلينا احنا ايه في في الكذب. وعلاجه لو عشنا الكذب على طول بقى. يبقى ال- الكذب في الحرب كذب في الحرب. طيب ايه النوع الثالث بقى؟ نوع يحطك بقى في- في- من المقام الاول. كاذب الزوج على زوجته. اه هيسرح بره بقى من الكلام ده. انت عارف ان مراتك ضربونه. يعني حامل حبتين. احسن في اخوه بياخدوا الاشارات يترجموها يجي يتر- يترجموا كلمه ضربونه دي ما تترجمش. ولا كلمه حاميه دي يعني آه، آه، الشريعه في الغلط. آه. اصل دي الكلمات اللي بنقولها دي بتحب تتوالى تترجم ترجمها ازاي دي؟ اقول له انا نفسي اخر ترجمها كويس ف سريعه في الرد بس عارف انها يعني بينها وبين حماتها ما قال مالك في الخمس دول كنت فين؟ ده السؤال المعتاد ها كنت فين انت؟ ها ف انت كده تقول كنت عند امي ها كويس كنت في مشوار هي بقى مش مش هبله للدرجات ده ولا المخابرات معاها كنت في ذاكرة يعني اعتقد ان كده تضيق عليك وانت قاعد على الكرسي مؤجج وغلبان و- وديع الو اه والله طبعا عليك ربنا يكرمك انا بتخناك ربنا يبعد عنا وعنكم شياطين الحس والجن ان شاء الله يكرمك يا رب ف- فهي مكان تمنع مكان انت بقى غلبان عايز تعديها بقى لا، هو انت كنت بالنار النهارده انت عارف انت عارف فيها ايه؟ فك من الازمه لكن تروح لمين؟ هو انا ملاحم جدا يا عم في المفاوضات بقول لك كده لو النهارده يفتح خليك معايا هو انتوا كده كنت عند امك حصول كده نجيب من الاخر انت بس تجي لك سنه شجاعه مؤقته وتزول كصحابه الصيف ايوه ويلا. والعمر واحد والرب واحد يعني اعمل ايه يعني؟ يموت اه فالمشكلة ان انت بقى ايه عشان عارف ان دي هتنكد عليك الاسبوع القادم لغاية الزيارة الجاية فبتبتدي بقى ايه تعمل تحصينات معينة وخطة مدروسة رقم سبعة يعني المهم بإيجاد فهنا الكذب مباح على الزوجة لتسيير الحياة بس مش ايه مش دليل انت بقى يعني كلها كذب كذب والزوجة ايضا اذا كانت على قدر حالها من الجمال يعني ربنا ما اداهاش جمال يعني جميلة مثلا ويقول الحمد لله انت اتعودت و- ورضيت بما قسم الله لك ونعم وفضل وكفايه انها حلال وتصبر عليها وتدخل الجنة فانت كل ما تقعد معاها من اولها يعني كده وانت لسه يعني يا منورة كده منورة اه بيقول ايه يعني ولا- والعكس برضه نفس نفر من الست ما شاء الله ربنا اعطاها قدر من الجمال ومن مال ومن حسب ونسب وانت يعني بس كده الظروف خدمتك خدمتك الظروف خدمتك ان شاء الله ان تكون زوجا لابيك ها، ده ممكن الزوجه برضه تقول لجوزها يا سلام قاعد كده منور زي القمر ده نفر كده لان يعني ان حصل ساعه من ساعات الربع او لحظه كده على مدى 40 سنه ولا حاجه هذا نظر بقى إذا رأيت أنياب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم. يعني لما تلاقي مراتك بتنجح فيك مرض فكرت ان دوام الحل من المحال فهذا كذب مباح انا مش فاكر بقى عشان ايه خلاص موضوع الكذب ده ما عدا هذا فكله كذب يا خبر ابيض صعب قوي الكذب ليه؟ قال لان الانسان لما يكذب الكذبه يبتعد عنه الملك او الملكان في روايه ثانيه بعد ميلين ويقولان يا نتن الرائحه التي خرجت من فمك يعني روح البؤر مش كويسه تطلع كلام سيء من بؤر الكلام ده الكذب أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال لا بخيل أو ممكن يكون زمان أو ممكن لكن يبقى كذاب قال لا المؤمن ممكن يبخل شوية ممكن يكذب شوية لكن مش ممكن يكذب أبدا لا يكذب المؤمن أبدا هذا في الموضوع الأول الكذب عامة ده الموضوع الاول ضيع درس من الموضوع الثاني الموضوع الثاني هلمتهم لمس خفيف على قدر الوقت الباقي ولا انتم مللتم من الدرس؟ طيب نعم طيب ما تصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه الرسول بيحذر من عاقبة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم تعال أول نتحدث عن مقامه عليه الصلاة والسلام مقام النبي عظيم والله عز وجل زكاه في كل شيء زكاه في جوارحه وزكاه في قلبه وزكاه في خلقه وزكاه ان جعله خاتما للنبيين واخذ ميثاقا على الانبياء من قبل ان اذا بعث لهم رسولا خاتما ليؤمنن به قبل ان ياتي شهد الانبياء وشهد الله مع الانبياء أشهدت أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهد وميثاق قوي قالوا أي أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يعني الله عز وجل أخذ ميثاق من النبيين ورغم أنه آخرهم صلى الله آخرهم صلى الله عليه وسلم لكنه يذكر أوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وصى نوح الحديث قال والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه صح شوف رغم ان دول جايين قبله صلى الله عليه وسلم ايه كمان؟ هناك مقام يسمى المقام المحمود لا تعطى لا يعطى هذا المقام وهذه المكانه الا لبشر واحد يوم القيامه ومن أدبه صلى الله عليه وسلم قال سلوا لي الله الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وادعوا الله لي أن أبعث مقاما محمودا للذي وعدني فإن عبدا سوف يبعثه الله مقاما محمودا عساني أن أكون هو شوف يا أخي العظمة والصوابع يريد ربما يا ريت أكون أنا صلى الله عليه وسلم يا سيد الرسول ويوم ان فتح مكه كان كان الاسبوع الماضي وواحد اعرابي شاف العبره بتاعته والنور بتاعته الصحابه نفسهم قالوا ما كنا نستطيع ان ننظر او نطيل النظر الى وجه رسول الله الا واحد بس سيدنا ابو بكر كان ما ينزلش عينيه على وجه الحبيب فالاعرابي اول ما شافه ارتجف هيبه لرسول الله قال هون عليك هون عليك ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القبيل بمكة انا بن ادم العظمة دي كلها لا لا لا لا هون عليك ما انا ابن امرأة ده كانت تاكل يا حرام حرام في هذه العظمة وعند 61 سنة ورجع من غزوة وافتقده الصحابة دوروا عليه وانتحى جانبا بعيدا قاعد عند حته كده وبيعيط ويبكي حتى ابتلت الرمال من دموعه الذكية صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع يا رسول الله؟ قال هنا قبر امي استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يأذن واستأذنته في ان ازورها فاذن لي فتذكرت رحمتها وعطفها وشفقتها وحنوها علي فبكيت شوف واحد 60 سنه وهي ميته وعنده كم سنه؟ ست سنوات وما زال يذكر حنوها وعطفها لانها وهي راجعه من عند اخواله من بني النجار في المدينه في يثرب خرجت من الحدود هناك عند الابواب و مركبها على الناقه قدامها فوجدها تميل تتطوح هي نفسها غير حركه الجمل المعهوده فأناخ البعير ونادى على أم أيمن الحاضنة بتاعته اللي كانت بتربيه على ناقة تانية فأناخت الراحلة وأنزل أمه ساعات النزول وفاضت روحها إلى الله فدفنت في هذا المكان وما يزال يذكر العطف والحنو والشفقة التي كانت من أم فحن قلبه فبكى صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت له امهات متعددات بعد ذلك حليمه السعديه السيده حليمه الله يرضى عليها مرضعه بني سعد شوف جايه هي والدخل بتاعهم كله كانوا يجوا ياخدوا ابناء العرب الاغنياء يرضعوهم وينشأوهم في البادية على الصحة والرماية والفروسية ويعلموهم اللغة العربية السليمة الفصحى ويرجعوهم تاني لأهلهم. فكل واحد يقف ابن فلان وابن علان الأسماء بقى. فكانوا يشكوا من اللبومات اللي يشيلوا يقول لك مين؟ خال ولا عم؟ ها؟ ده ملوش حد. فالسيدة حليمة ما لقيتش حد. قالت ناخد اليتيم ده وخلاص. تقول له جوزها ما تيجي ناخد اليتيم ده. هي جاية على حمار تعبان يمشي خطوة ويرجع عشرة ويريح واحدة قال ايه رأيك؟ يقول له جزء ناخد اليتيم ده يا وقتها سيدة حليمة خليته حطيته على الأتان سبق كل القافلة القافلة ايه يا حليمة؟ الحدث له لابد أن هذا الولد مبارك قال ده كله بركة ده كله خير كله رحمة سبحان الله ورأت آيات الله ومعجزات الله وفضل الله على بني سعد كلهم فكان اللي يشوفها بقى وقد عبر الستين من عمره شوفها دايما عشان ايه؟ يقفز من فوق الناقة ينط من فوق جمل ما يستناش الجمل يخلص ويخرج يقبلها أقوم أنا ضعيف ابنها من رضاعة وينفع على صدرها بيده ويقول كم لهذا الصبر من فضل على نبيكم شوف الله شوف شوف رد الجميل رد الجميل لما جاءت تزوره اخته الشيماء ودخلت عليه وقد كسر من قومها البيت اتفق الجوي من بني سعد وكانوا بيحاربوا سيدنا الحبيب فجاءت الشيماء قالت يا محمد انا الشيماء فرحب بها وترك لها عباءته واجلسها وقال اعطوها اسراها كل من الفين الصقور فنطق الالفان في صوت واحد ونحن نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله كرم كرم سبحان الله كده حاجه كان ودود صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله كان عنده ود آه. ابو العاص ابن واحد اللي هو زوج السيده زينب ابنته لما اسر في بدر وبعدين عرفت السيده زينب كانت لسه في مكه بنت سيدنا الحبيب ان زوجها ابن خالتها مقتول فبعتت له العقد بتاع امها السيده خديجه بعتته لابوها بس هو شاف العقد بتاع السيده خديجه وبكى قال ان شئتم اطلقتم لها اسيرها يعني كنتوا عايزين يعني رسولها يعني ده ذكرتني بخديجة آه سبحان الله ذكرتني بخديجة سلام مجرد العقد بتاع السيدة خديجة خلاص حل قلبه ورق السيدة فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب عمه كانت أسلمت السلام تبين منه بعد موت امه يعني طلب بعد كده في ايه بعد ما جده عن سنه سنوات ذهب الى عمه عاش في البيت عندهم خمس سنين وكان ابو طالب عنده 17 ولد ياكلوا ما يدفعوش يقعد الحبيب بينهم يشبعوا فكان ابو طالب انتظروا حتى ياتي محمد ادخل الدين البركه الصف فلما ماتت صلى عليها صلى الله عليه وسلم وترك لها عباءته في قبرها ونال فوق العباءة ثم قام وخرج ثم قال ابتلوها لقد كانت أما بعد أمي أما بعد أمي ثم قال سبحان الله العظيم لما سئل لما خرجت لها عباءتك قال حتى يخفف الله عنها من ظلمة القبر ونمت ليه مكانها يا رسول الله قال حتى يثبتها الله عند السؤال شوف شوف الحنان بتاع سيدنا رسول الله شوف الوفاء وفاء كان وصية للجمال لما فتح مكة والمعمعة وليس عدى على صخرة قال كنت أجلس ها هنا وأنا صغير سبحان الله صخرة تتساعد عليه فجلس عليه عنده ود بل حتى جزء النخلة كان بيحكم عليه ناس كتب الشيباء عند السوق قال اعملوا لي منبر ثلاث درجات طلع طلع عزيزا وأنينا للجسم أهل الجسم بفراق رسول الله لم يذكر إلا بعد أن وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم وليش؟ اجعلوه في سقف المسجد لكي لا تأكله الأرض لقد خدمنا أجرا طويلا يا سلام يا سلام يا حبيب الله سبحان الله يجي الصحابة من بعده يفعلوا نفس القضية فإذا سعد بن أبي وقاص وهو أمير وحاكم على فارس كلها سيدنا معدنا السلمان الفارسي وهو حاكم على فارس كلها دخل عليه ابو ذر وجده يعجب يعجب بالايه الآن العجيب انت الفان انت امير فان اين الخالق قال ارسلته في امر ولا اريد ان اكلمه امرين في وقت واحد سلمان اول ما تولى ودخل على فارس وراح على المدائن كان بيع طياره والاسباب كده يعني فراحت ما يعرف يا حماد عمل له ايه؟ سارع قال له نعم راح من حزمه الحرب حرب وصل الحزمه حرب وهو ماشي الصحابه مرحبا بالحبيب مرحبا بسلمان الراجل واقع في الارض الراجل اتجاه انا خلاص قرار الطياره سبحان الله ابدا ما حصل قالوا لا عليك قال له قال له والله لن انزل حكمة الحفظ الا في المكان الذي تريده المكان اللي, اللي قلت عليه هيوصل لغاية هناك اه ايه المشكلة؟ هل انزلت من قدر سلمان شيئا؟ بل رفعته اشياء واشياء واشياء هذا يدي مسحة صغيرة من مقابر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قعدنا نتكلم ولا السنوات قبل يعني سبحان الله يبقى نقطة هامة وخطيرة ويتحوى الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الكذب في الحجة دي نوعين كذب ان واحد يقلد حديث او ان يكذب الحديث نفسه يعني لما تقول ان الرسول امر الستات كما امر الله عز وجل الست بالحجاب تقول لك ما حصلش ما امرش ما قالش فقد كذبت الله ورسوله ردت الامر على ما امر ده كذب لما تقول ان النبي يحول صلى الله عليه وسلم يجرجم واحد من الرجال درس أشد عند الله من سجن وثلاثين زانية ثم حصلش وأنت مكذب لرسول الله ده في أمور يجب أن تصدق فيها ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فأرجو أرجو من الإخوة اللي هم يعني بيقوموا بدعوة الناس إلى الله عز وجل أن يتثبتوا من صحة الأحاديث التي يقولوها الناس أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا نريد هذا ولكن نريد أن ننقل ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا. قبل ما ننتهي إن شاء الله في آه كم سؤال كده لطيفين. السؤال الأول أثناء تأدية الصلاة طرق ال- طرق الباب فهل لي ان اقطع الصلاه واقوم بفتح الباب ام افتح الباب واعود لاسلام الصلاه؟ والله سؤال مهم جدا. سؤال مهم فعلا يعني. السؤال يخص الباب. الباب خمس نقط. انا بصلي. عرفت المسلمين ما بيحبوش الاسئله ولا الفطر. انا عارف ان صلاتنا انا عارف ان زحمه لكن دوري. صح. لو كان الباب باتجاه القبلة وتحركت خطوات وفتحت دون أن أتحدث مع من فتحت له وعدت خطوات إلى الخلف لأكمل صلاتي فصلاتي صحيحة لكن إذا كان الباب في غير اتجاه القبلة فلا يجب علي إلا أن أعود إلى الخلف خطوات أرجع لورا ارجع لورا خطوات بس وجهي ايه الى القبله وجهي الى القبله ثم افتح الباب واعود الى الصلاه ورغم هذا وذاك يجب علي في امر الصلاه ان اصلي بخشوع وان طرق الباب او اكتب ورقه على الباب اخبر فيها ان آه، في الفرق بعد ربع ساعه بس أكتب. زي الاخوه بتوع المحلات ربنا يبارك لهم لما بيحطوا ايه يابا المحل مغلق بالطبع هذه مسألة يعني مرة تزوجت من امرأة أجنبية في الشهر العقاري والزوجة طلبت بأنها من حفل الزفاف لتحمل كلام وذلك خارج مصر هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ أنا أسأل سؤال الأخ ده الموضوع ده حصل ولا لسه هيحصل؟ إن كان حصل نقول بس ولا مال فخلاص ولا حصل حصل لكن إذا لم يكن قد حدث فهذا حرام لي عم كلفني بالسؤال حيث أنه يصلي مع كل فرض مثله بنية الصلوات التي لم يصليها في شباب ولكن في صلاة الصبح يصليها كنية السابقة ويقع في الحيرة لا احنا قلنا أن الصلاة يجب أن تصلى الصبح الثالثة والمغرب صلاة الصبح اللي عرفها بقى بصلاة الصبح وصلاة المغرب اللي عليك ولا بعد صلاة المغرب ليه؟ لأنه لا يجوز ولا بعد صلاة الصبح ولا قبل صلاة المغرب المدرس في الفصل حينما أقول له أريد أن أذهب إلى الصلاة يقول لي اذهب بعد الحصة فتكون صلاة الجماعة انتهت فأسمع كلامه زي بعض اسمع كلامه وأمرك إلى الله لغاية ما تنتهي السنة الدراسية تعمل إيه؟ ارتدت سيادتكم يوما ما حينما سمعت حلقه من حلقات الدار الاخيره ولكن افضل سامحني يا بتاع يا سيدي احنا ربنا يسامحنا جميعا انا تصدقت بعرضي بان اتحدث عني اي مسلم او اي مسلمه في اي مكان نسال الله ان يجعله في ميزان الحسنات. آه، ارجو ان ندعو الله عز وجل بالشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين وندعو بالشفاء للاخ الكريم الداعيه الشيخ فوزي السعيد حيث ان الاخوه قالوا انه ملاك الصراط اللهم اشفه واشف دعاتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه